أما بعد فهذا بمشيئة الله عز وجل هو الدرس السابع في شرحنا لأحاديث صحيح البخاري من خلال كتاب فتح الباري لابن حجر العسقلاني رضي الله عن ابن حجر ورضي الله عن الإمام البخاري ورضي الله عن السلف الصالح الذين نقلوا لنا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم وما زلنا نؤكد ليس المشكل النصيحة إنما المشكل قبولها فالكلام كثير ومجالس العلم كثيرة والعلماء يتكلمون في كل مكان لكن الأهم من كل هذا أن الذي يتكلم يجب أن يحاول تطبيق ما يتكلم فيه وبه وعلى المستمع أيضا أن يحاول أن يطبق ما يسمع جعلنا الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه نستغل بداية هذه الجلسة الطيبة بالدعاء الخالص إلى الله عز وجل لأبنائنا وبناتنا في الامتحانات اللهم خذ بأيديهم يا رب العالمين اللهم أبعد عنهم شياطين الإنس والجن اللهم اجعلهم من الناجحين الفالحين المتفوقين اللهم وفقهم لما تحب وترضى اللهم اعصم شبابنا اعصم شبابنا وفتياتنا من كل سوء اطرد عن بيوتنا شياطين الإنس والجن اللهم بارك لنا في زوجاتنا وبارك لنا في أبنائنا وبارك لنا في بناتنا وبارك لنا في ذرياتنا اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تجعل يا ربنا بيننا شقيا ولا محروما اللهم فك الكرب عن المكروبين سد الدين عن المدينين اجرح صدورنا وصدور المسلمين لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا كربا إلا أذهبته ولا هما إلا فرجته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا طالبا إلا نجحته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ظالما إلا هديته ولا ميتا إلا رحمته ولا مسافرا إلا غانما سالما لأهله إلا وقد رددته اجعل اللهم خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نلقاه لا تجعل مصيبتنا في ديننا لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اجعل ثأرنا على من ظلمنا اللهم من أراد بمسلم كيدا فاجعل اللهم كيده في نحره اللهم من أراد بالمسلمين شرا فاردد اللهم شره إليه لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا انصر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في كل مكان فك كرب المكروبين استر عيب المعيبين ايد العصاة والمذنبين اللهم فك أسر المأسورين اللهم أخرج من سجنوا في الحق يا رب العالمين واجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا قبل أن أدخل في درس اليوم لي كلمة صغيرة إن شاء الله هي أنه لا خلاف بين المسلمين فيش خلاف بين المسلمين أبدا إن شاء الله وإنما إن كان لمسلم رأيا أو لعالم رأيا فليس معنى هذا أنه يعادي أخاه الذي يدعو إلى الله على بصيرة وإنما أنا واثق بفضل الله عز وجل أن فيش جماعة من جماعات المسلمين تتعمد الخطأ مفيش يعني أنا مش عايز أسميها جماعة لأن كلنا كما اتفقنا كلنا جماعة المسلمين وإنما هذه المسميات التي نراها إنما هي وسائل دعوة وسائل دعوة فمن مثلا يعني يتبع إخواننا مثلا بتوع الجمعية الشرعية ما نقولش بتوع الجمعية لوحده لا دول مسلمين وموحدين بالله سبحانه وتعالى إخواننا بتوع أنصار السنة إخواننا بتوع التبليغ إخواننا أي حد من اللي يعني من يعني يريد أن يتسمى تحت عنوان معين قل هذه وسائل دعوة دي وسائل دعوة كل يدعو إلى كتاب الله وإلى سنة حبيبه صلى الله عليه وسلم واتفقنا فيما قبل أن نعمل فيما اتفقنا عليه ويعظم يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه لأنه إذا كما قلنا من قبل اختلف أصحاب المحراب استولى عليه أصحاب الحام يعني إن كان أصحاب المحراب هيختلفوا مع بعض يجي بتاع الخمارة ياخده صح ولا لا ومن رعى غنما في أرض متبعة ونام عنها تولى رعيها الأسد اللي يسيب الغنم بتاعته في أرض فيها سباع وينام عنها يحصل لها ايه الاسد يرعاها بس الاسد لما يرعاها يعمل فيها ايه ها يفسك بها هكذا نحن نحن مع اعداء الاسلام الذين وضحتهم تحت عناوين ثلاثه في خطبه الجمعه الساخنه الماضيه الاخيره قلنا اننا يجب ان نكون على قلب رجل واحد ونحن جميعا في سفينه واحده ان مالت السفينه مال أهلها جميعا وإن نجت السفينة نجا الكل جميعا اللهم نجنا إلى بر السلامة يا رب العالمين نقطة مهمة جدا في النقاش وفي البداية هذه النقطة الأولى النقطة الثانية يجب على الإخوة الدعاة إلى الله وكلكم دعاة إلى الله بأسلوب حياتكم وبسلوككم في أماكنكم في العمل وفي البيت وفي الأسرة وفي العائلة وفي مصر وفي خارج مصر وفي أي دولة مسلمة أنتم دعاة إلى الله إن ما كانش الواحد يعرف يقول كلمتين سلوكه هو يعبر ويقول الذي لا يعرف الإسلام أريد أن أكون كهذا المسلم سلوكه لأن علماء الغرب يقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم هو اللي بيقولوا يعني أنا بقول كده مجردة من الزيادة عشان هم على لسانهم يعني بنقل الكلام بالظبط إن محمدا ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم لو لم يكن رسولا لكانت اخلاقه تصلح ان تكون رساله يعني ده ده ما شهدت به الاعداء لكن لو ما كانش محمد بن عبد الله ده رسول الاخلاق بتاعته تنفع رساله عليه الصلاه والسلام عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام أبخل البخلاء من سمع اسم النبي ولم يصلي عليه اللهم صل عليك يا سيدي يا رسول الله فالمسلم وهو يدعو إلى الله على بصيرة يجب أن يقدم الأهم على المهم يجب أن يقدم الأولويات ويقول شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية ليس الذكي الفطن الذي يميز بين الخير والشر لأن كل واحد يقدر يميز بين الإيه؟ بين الخير والشر ولكن الذكي الفطن هو الذي يميز ما بين خير الخيرين وشر الشرين يعني ايه فصلوا على رسول الله الذكي الانسان الذكي الفطن والمؤمن كيس الفطن هو اللي يقدر يميز في خير وخير يشوف انهي احسن فيقدمه يقدمه يعني النهارده ظهرت الهجمه الشرسه لاعداء الاسلام على الاسلام هجوم شرس واضح دلوقتي واضح علني فالنهارده هل يا ترى نختلف مع بعض احط ايدي فوق على صدري ولا احط ايدي على سرتي في الصلاه ولا احط ايدي ناحيه الشمال ولا يا سيدي حط ايدك في اي حته بس المهم أن تخشع لله رب العالمين لكل مندوبات ما تدرش خلاف حتى في المسجد ما تضيعش أنت كمان فيها وقت لأن هناك زي بالظبط إيه حريق شب في بيت كل هم أصحاب البيت والجيران عايزين يعملوا إيه يطفوا الحريق دلوقتي واحد في الوقت ده يقول أصل بصراحة الزرار بتاع القميص محطوط وقع ده وقته أهو بالظبط ده كده يعني سايب المصيبة والحريق وبيدور على زرار القميص ولا زرار الجلبية ده تافه يضيع وقته مش واخد باله من المصيبة الكارثة اللي جاية عليه النقطة الثانية اللي بركز عليها أن نقدم الأهم على المهم نشوف الأولويات إيه اللي يصلح الناس إيه اللي يصلح الناس النهاردة إيه اللي يحببهم في الدين ما تجيبش العيل الصغير عنده سبع ثمان سنين وأكلمه عن عذاب القبر لا ما يستوعبوش ولا أكلم الولد عن إيه عن السلوكيات رب الولد على الايه على السلوك الصدق الامانه الشجاعه احترام الكبير توقير العلماء البر بالاب البر بالام احترام الاخ الاكبر احترام الاخت الكبرى صله الارحام لما تجي عمته ولا خالته يرحب بيها دي سلوكيات لازم اربي الولد عليها لكن الولد يفهم من ايه سقر ولظى والحطمه وترك الاسفل ما ينفعش دي للكبير الذي يتفهم يبقى اذا لازم واحنا بناخد بالنا من الموعظة كيف نربي ولعلنا رأينا كيف كان يربي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أول ما يجني أول ثمرة من الشجرة يعني البواكير يعني مثلا شجرة التين طرحت أو النخلة خلاص لونت البلح بتاعها أول ثمرة أو بلحة تقع من النخلة أو أول سينة يقطفها كان يديها لمين؟ للصبي الصبي عشان حاجتين أولا لأن الولد الصغير ملوش صبر على أن حد ياخد هو لا فهو بيشبع نهمة الصبي النقطة الثانية ايه ان يمكن الولد الصبي ده لم يجري عليه القلم بعد فربما دعا لمن اعطاه فاستجاب الله له سيدنا الحبيب كان ايه كان كان كان صلى الله عليه وسلم ده استاذ الدعاء ها استاذ الدعاء و- و- و- وصنع على عين الله عز وجل ها صلى الله عليه وسلم فازاي كان بيربي ازاي كان بيربي سبحان الله فكان بيمشي فابن عبد الرحمن بن عوف بيلعب فكان فيه آه، بتاع زي تقول ايه عارف النحله دي بتاع اللع- اللعبه بتاعت النحله دي تربط عليها خيط كده ويضربها في الارض ت- ايه تلف ها أرض ماشي طيب انت انت فاهم في الحاجات دي ما هي- ما- ما- ده انا مش فقيه في الحته دي بقى ده فقهني بقى ها المهم يا نحله انت يا نشيط ها ها فاسمها النغير ها فبيلعب الواد بتاع الخيط يسقطك الواد يعيط الرسول يروح شابك له الخيط وايه ويديهوله كان يقع لا شوف شوف الحنان الحبيب شوف كل ما يعدي عليه يقابله ها الى ان كبر ماذا فعل نغيرك يا عبد الله يا ترى انت فاكر الخيط لما اتقطع ها ادي الترس شوف يقر والولد يقول ايه يا سلام سيدنا الحبيب نفسه هو اللي ربط له الخيط عليه الصلاه والسلام وشفت انت شداد بن اوس الله يرضى عليه الرسول معدي لا قاعد مع شويه ستات الله الله الله الله الله. غير يا شداد ماذا تصنع يا شداد انت قاعد قاعده كده مش مش سيدنا الحبيب كان مؤدب كان كله ادب وكان اشد حياء من البكر في خدرها كان اشد حياء من البكر في خدرها استحي قوي فراح نادى على الست تعال ماذا تصنع سيدنا شداد الله يرضى عليه صحابي جليل اتكسف من الرسول طب هيقول له ايه ما هو سيدنا شداد لا كان شاف بنات الجامعه هم قاعدين مع الصبيان ولا الواد لازق في البنت يقول له ازاي اخوها يا اخي سهل عينك يا بعيد اتق الله اتق الله يا راجل المهم قال يقتلون لي حبلا لبعير الشرود يا رسول الله الجمل بتاعي بيفك هم بيفتلوا ايه حبل كل يوم كل ما سيدنا الحبيب يشوف شداد يقول ماذا فعل بعيرك يا شداد لسه برضه بيهرب شداد فاهم والصحابه مش فاهمين الرسول بي- بيكلموا هو بيكلموا عن البعير اللي بيشرب بس الشداد فاهم انت بطلت القعده اياها ولا لسه ها هي كده شوف شوف الادب في الدعوه النصيحه على الملا فضيحه عايز تنصح واحد خده على جنب وانصحه وتطلع النصيحه صادقه مش منظر يقول لك يا استاذ الحته دي مش حتة يا ابني. سبحان الله فالمهم ان شداد اول ما يشوف الحبيب جاي يزوق هو في حته ثانيه عايز ايه التقريع كل شويه فدخل ليه الرسول مش, مش في المسجد قال بس اخد راحتي في الصلاه بقى وقف يصلي راح الرسول معدي من جنبه شم سيدنا شداد ايه الرائحه الزكيه راح مطول في الصلاه سيدنا الحبيب قعد طول شداد في الصلاه ان كان بادئ بالبقره كمل الرسول لاحظ قال له شداد ان وقفت تصلي ليوم القيامه لانتظرتك ما فيش فايده قاعد انا قاعد شوف شوف الحنان بتاع رسول الله شوف التربيه يربي ازاي ازاي يبقى واخد باله من تلاميذه ومريديه لدرجه ان الصحابه بيقول لك لما كان يقعد معانا يوزع نظراته على الجالسين حتى يظن كل واحد منهم ان الرسول لا يهتم الا به ما يبصش لل- للاكبر او لل- للبيه الكبير اللي قاعد والباقي آه، لا كل واحد كله سواسيه في اول المصلين فيه كبار وصغار كل واحد اهو كله رؤوس مستوي اللي لابس طاقيه واللي مش لابس طاقيه مش اشكال ما كل واحد ولا في كبار مصلين وصغار مصلين والله احنا لو صنفنا ما اعرفش نطلع من متوسط الدخل في الصلاه ولا ايه مش عارف المهم يعني الله أعلم، بس ربنا يجعلنا من عنده من الكبار المهم- المهم ربنا يتقبل بس يا شداد لو صليت الى يوم القيامه انا قاعد فشداد ماليش فيها فايده بقى لا احنا نسلم ها خلاص فيها تسليم بقى خلص الصلاة وسلم فبعد أن سلم جاء فسلم قال له يا رسول الله قبل أن تسألني عن بعيري ها انا بقى انا ايه انا انا اكتفيت كده انا استويت ها قبل ما تسالني عن البعير والله يا رسول الله ما شرد بعيري منذ ان اسلمت يعني انا ما رحتش لا سمح الله لا كده ولا من ساعه ما اسلمت وانا ماشي على الخط المستقيم وقد انتهيت من جلوسي مع النساء يا حبيب الله خلاص خلاص لانه شعر ان عين الاستاذ عليه بس عين بايه برحمه ولا بقسوه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اللهم صل عليك يا سيدي يا رسول الله. هذه هي كلمتي الثالثة في بداية درسنا في هذا اليوم. عشان برضو ما نضيعش عليكم الوقت ان شاء الله ونكمل الحديث اللي بدأناه مع الإمام البخاري الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان توقفنا يوم الاثنين الماضي عن الفرار بالدين ويدخل فيه الهجرة من دار الشرك مش الهجرة إلى دار الشرك في نقطة دي مهمة الناس بتروح تهاجر تروح استراليا وتروح كندا وبيهاجر من دار ايه لدار ايه ها من دار الاسلام الى دار الايه لدار الحرب او الى دار الشرك طيب انا ما اقدرش اقول له ما يهاجرش ولكن قبل ما يهاجر وطالب القائمين على الامر سواء من الدولة او من ولاة امره هو اللي مهاجر انه ايه ان هم يغذوه ايمانيا ودينيا وفقهيا عشان ما لما يروح يصطدم بالجو الغريب اللي هناك يبقى على اسلامه وايمانه لا يتتعتع لكن يروح ريشه في مهب الريح يسكر مع مع يسكر وينحرف مع من ينحرف ها المهم انا وانت عاملين وحده خلي بالك بالله عز وجل المهم علينا فتخيل انت اللي قائمين على امر الدعوه الدعوه الى يعني كما يقال يسوع الرب او غيره عندهم انحراف في خلقهم وفي اخلاقهم فكيف يكون هذا قادرا ها ان فاقد الشيء لا يستطيع ابدا ان يعطيه يعطيه منين إيه؟ سبحان الله فانا قبل ما يسافر ابني مش بنتي لا بنتي ما تسافرش الا مع ذي محرم فلانه فين اه اول امالتك خير جوز الساعه دي سافرت تجيب الماجستير من من النمسا من من من السويد اه ربنا يبارك مع جوزها ده لسه ما اتجوزتش لسه صغيره 32 سنه تتجوز ازاي لسه صغيره اه 32 سنه جدتها كانت جده وعندها 32 سنه المهم اه يبقى سافرت مع اخوها بقى لا اخوها مين يا استاذ اخوها لسه صغير بيدرس امال سافرت مع مين؟ مع البعثه الله هو البعثه بقت محرم؟ لا أنا اول مره في الفقه اعرف ان البعثه محرم يبقى اذا لا تسافر امراه تؤمن بالله واليوم الاخر مسيره يوم بليله ده 80 كيلو الا مع ذي محرم ما ينفعش يعني اللي بتدرس في الجامعه في جامعه طنطا ولا في جامعه بني سويف ما ينفعش تسافر كل يوم وحدها الله هي الزماله بتاعت الزملاء كل يوم طيرت هذه الزماله محرما أن تطير الزمالة محرم ممكن هل لو ارتكب الشعب المصري كله خطأ ما أو حراما ما هل يصير هذا الحرام حلالا ممكن يظل الحرام حراما إلى يوم القيامة ما قامت السماوات والأرض ويظل الحلال حلالا ها إلى يوم القيامة ما دامت السماوات والأرض يبقى ازاي تسافر مع ذي الكتاب كيف ده احنا بنخاف بتقول طالما انت هتعلم بنتك في الجامعه وانا مش عايز احرم طالما انت عايز تعلم بنتك في الجنب بعد ما تربيها تربيه فاضله والبنت هتتاخر بالليل تستناها على باب الكليه. احنا عايزين نبقى صحيين. ليه؟ لان دي امانه في اعناقنا، ربنا يسالنا يوم القيامه ماذا صنعتم في بناتكم؟ هنقول ايه لله يوم القيامه؟ ها؟ سفرتها تجيب الدكتوراه؟ هذا حرام حرام حرام على من سافرت وعلى من سمح بالسفر وعلى ولي امرها ان كان ابا او عما او خالا او اخا. ثم الهجرة من دار الشرك المكان اللي تشعر انك بتفتتن فيه في دينك لازم تسيبه الى مكان تستطيع ان تعبد الله فيه على هدى وعلى هداية طب يبقى الفرار بالدين الهجرة من دار الشرك والوفاء في النذر اتكلمنا المرة اللي فاتت والتحري في الايمان مش كل اللي عمال على بطال والله والله دور بقى على الايمان اللي انت ايه اقسمتها قبل كده بس بنقطة اذا اقسمت على شيء ورأيت ان, أن الذي اقسمت عليه خير فأت الخير وكفر عن يمينك يعني زعلت مع اخوك وطب والله ما انا داخل له بيت كنت رحت المسجد لقيت الشيخ بيقول صله الرحم واللي ما يصلش رحم وربنا ما يتقبلش صلاته ولا عبادته فصلى الله عليه طب والحلفان اللي انا حلفتها سيدنا الشيخ خلاص زور اخوك وكفر عن اليمين اطعم عشرة مساكين او صم ثلاث ايام سواء مجتمعة او متفرقة خلاص يبقى لازم تكفر عن ال- الايمان اللي انت اقسمتها طب واحد وبعدين اخوك يقسم عليك لازم تبرر قسمه قعدت تاكل عنده والله لا تاكل دي قال انا شبعت خلاص يا عم والله لا تاكل ما اكلهاش يبقى انت عليك ايه اه يمين ولا تجعل ولا تجعل الله ايه يعني إيه عرضة بلسانك تعش لفظ الجلالة ابدا عرضة في لسانك أبدا الله عرضة لأيمانكم مش كل شيء والله والله والله لأن كثير الحلف تقل عنده هيبة لفظ الجلالة واللي بيزعلنا اكتر كثير من المتمسمين يقول لك ايه يا اخي ده اخواننا التانيين يقول لك صدقني إيه؟ نعم يا اخويا يعني التاني اوثق منك انت لك يا اخي ده النجار ال- مش عارف ايه يقول لك صدقني جاي لك بكره يجي لك والمسألة يعني اكيد انت تعرف نجار مش كويس لكن النجار المسلم يوعدك الوعد يجي لك فيه سباك المسلم يوعدك الوعد يجي لك فيه الصنايعي المسلم يوعدك الوعد بس لما تلاقي نجار صادق ولا سباك صادق يبقى اديني خبر برضه عشان اجيبه ان شاء الله المهم فاحنا برضه عايزين نقول- نكون اهل صدق لازم نكون اهل صدق كمسلمين والمسلم برضه ما يخليش ايه صوره الاسلام تتهز ليه؟ لان انت اذا تزينت يعني بيزيك زي الاسلام او شكلك شكل الم- ال- الاسلام عليك التزامات تخيل انت واحده محجبه او منقبه وماشيه في شارع التحرير بتضحك بصوت عالي حلو ولا وحش؟ وحش لكن لو واحده لابسه بنطلون ولا شورت ولا لابسه قالع زي ما بيقولوا خلي بالك انت وضحكت بصوت عالي آه، هي حره تضحك ولا ما تضحكش ما انا ايه المشكله لكن كلما صار الانسان حتى ملتزما ها، بصوره الاسلام اللي الناس لو شافتها تقول ده مسلم او مسلمه فعليه شروط وعليه حواجز وعليه احكام يجب ان يطبقها، ليه؟ عشان يبقى من الدعاه الى الله باسلوب باسلوبه وسلوكه. يبقى يا سيدي التحري في الايمان واداء الكفارات وقلنا من قبل ذلك كفارات كثيره كفارات كثيره اللي عليه بقى ايام صيام واللي عليه آه، ظهار آه، قال لمرات انت عليا آه، تحرم عليا زي امي واختي الحاجات دي دي كفارات خبطت واحد بعربيتك موته دي كفارة لازم ايه اداء الكفارات الا حقوق العباد يوم القيامة اول ما يقضي الله يوم القيامة يقضي في الدماء يقضي في الدم فخلي بالك ولذلك قال آه، قال الامام علي يا ويل من قتل من يدعو الى الله عز وجل يا ويله سواء يقتل قتل مادي او قتل معنوي اي انسان يعني يبلغ يعني رسالة رسول الله آه، ورسالة الله إلى خلق الله ويحمل رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ويل اللي, إيه؟ اللي قتلوا هؤلاء الدعاة المخلصين إلى الله اللهم ألحقنا بهم على الإسلام يا رب العالمين تعالى يا سيدي بقى توقفنا احنا المرة اللي فاتت عند إيه أداء الكفارات النهاردة بقى إن شاء الله نبتدي فيما يتعلق بالاتباع اتباع رسول الله يعني صلى الله عليه وسلم أول شيء في الاتباع ده كلام ابن حجر التعفف بالنكاح التعفف بالايه؟ بالزواج يعني توقف شوية مهمة قوي هنا دي حجر زاوية في الموضوع واحد بيسألني سؤال قول لنا صفات المرأة المسلمة صفات المرأة المسلمة عشر صفات هسردهم لك ان شاء الله وانت هتلاقي بفضل الله زوجتك ان شاء الله فيها على الاقل ست سبع صفات من دول وانت عندما تجد في زوجتك اكثر من خمس صفات من اللي اقولهم يبقى دي زوجتك في الناجحات و50% ها 70% تبقى حلوه 80% يبقى احلى 100% لا 100% دي الامهات ايه المؤمنين نساء النبي صلى الله عليه وسلم ده مش قدح في نسائنا ولكن احنا بشر وكل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون طب اول صفه من صفات المراه المسلمه ايمانها بالله وما دام الست مؤمنه بالله حق الايمان يبقى تعرف كويس قوي يعني ايه طاعه الزوج ويعني ايه رعايه الاولاد ويعني ايه تقوى الله ويعني ايه عدم الخيانه في الكلمه او في المال او في العرض يعني من تخرج متبرجة ليراها الناس فهي خائنة لزوجها ليه؟ لأن الناس بيبصوا عليها صح ولا لا؟ أعرابي من البادية يسير مع زوجته فواحد بص على مرات الأعرابي راح الأعرابي مطلق مراته الله قالت له أنا ما نظرت إليه فبص الراجل قد إيه؟ إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه اه ان الاسود تمتنع ورود ماء اذا كان الكلاب ولغم فيه حقيقة علمية ان الكلب لو شرب من البير لو يجي الاسد بعديه ما يرضاش يشرب من غير ما يشوف الكلب يا شوف شوف ليه شوف الاسد ملك الغابة ها ضربت لك المثل قبل كده واحد روسي من روسيا في جنينة الحيوانات قالوا له ايه واحد صاحبه قال له تقدر تحط ايدك من بره القفص على جسم النمرة أليفة النمر مش مدام النمر لا أليفة النمر أليفة الحيوان له أليف أليفة تقدر تحط ايدك على جسم ال- والنمر جنبها قال له تديني كام؟ قال له اديك 1000 روبل العملة الروسية هذا سهل قوي ها راح حاطط ايده راح النمر واكل ايد الراجل طب نفسي واحد يبقى نمر من اللي سايب مراته عريانه في الشارع نمر بس ولا نمره حاجه تكسب والله ماشي ماشي كنبه كده ي- يخرم الحيط وماشيه مراته وليها بصصاير وناس شويه عيال من اللي بيقفوا على النواصي يبصوا على مراته عايز يتخانق معاها من الواجب انت اللي تضطرب مش انت يعني يعني ال- ال- اه, آه ربنا يعني الراجل يعني داري الموضوع يعني يعني الطبق لما يبقى فيه اكل وبتاع ما- الذباب يتنك تغطيه غطيه لكن تقول ايه فالايمان بالله فالست لو امنت بالله خلاص تعرف حدودها تسف تقول يا خبر ابيض انا كنت بخرج ودراعي باين معقوله كان شعري بيبقى باين معقوله كنت بروح الكوافير والراجل الغريب يحط ايده في شعري معقوله بعد ما تفوق سبحان الله تبص لها تستغرب يعني لان الايمان بيقطع المعجزات ولذلك احنا بنقول ان ربي العيال من دلوقتي اول بنت ما توصل 9 10 سنين نبتدي نعلمها على لبس الطويل صغيره لبسها عريان خالص مش كده تبدأ عيله ثلاث سنين اربع سنين خمس سنين ست سنين مفيش مشكله اول بنت تبدا على 9 10 سنين ابتدي بقى ايه علمها عشان تب- تبتدي تستعد لان لو وصلت سن 12 13 سنه وبلغت نقول حجاب تقول حاضر يا رب نعم يا بابا نعم يا ماما خلاص تسمع البنت الكلام لكن ال- يجي حمل بنت بقى و- ولا جدها ولا جدتها انتوا جننتوا بان عليكم هلا هت هتحجبوا البنت من دلوقتي دي لسه عيله 19 سنه نعم يا اخويا 19 سنه دي امها في 19 سنه كان عندها ثلاث عيال ده ايه المهم يعني القضيه ان صارت دينه غريبا الدين اصبح غريب عند الناس واصبح ال- المتزيب في دين او اللي ماشي في طريق الله اصبح اعجوبه بين البشر لكن ده ما يهمش المهم انك تسير على الحق اللهم اجعلنا من اهل الحق يا رب العالمين الايمان بالله اول صفه من صفات الايه المراه المسلمه ثاني صفه لزوم بيتها ليه لان ربنا امرها قال ولا تبرجن قال وقرن في بيوتكن ها ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى يقول لك ده يا ست الشيخ ل- لنساء النبي هلا وانت عالم تفسير لك لا بس هي بالفتاكه كده لا القران شوف في الضرايب بالفتاكه في بتاع ال- الراجل بتاع شرطه المرافق لما يجي يحكي ده بالفتاكه لكن في دين الله ما فيهوش ايه ما هوش فتاكه ده ده- دي- دي قوانين دي قوانين ها فالامر عام لجميع النساء ها شوف سيدنا موسى خض عين خض اول ما شاف البنتين في الزحمه ومش داخلين في الزحمه ده واخدين جنب قال لهم ايه ما خطبكما الخطب في اللغه العربيه هي المصيبه خطب في اللغه العربيه يعني ايه المصيبه يعني ما المصيبه التي اخرجتكما من بيتكما لان سيدنا موسى استغرب للامر إيه اللي خرج الستين البنات دول إزاي؟ ما خطبكما ايه الحكايه ايه المصيبه اللي خرجتكم قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير احنا ما بنشاركش الزحمه في الرجاله في الزحمه وابونا العائل بتاعنا كبير ما يقدرش يخرج للعمل هذه ضروره الخروج غياب العائل وجودا او حكما وايه وعدم مزاحمه الرجال وقرن في بيوتكن سيدنا عبد الرحمن بن عوف الله يرضى عليه قصصنا عنه من قبل كان يغار على زوجته يغير والمؤمن كل ما يغير يبقى بس ايه غيرة في موضع مش غيرة بالشك لا يغير يغار على العرض مش عايز مراته تروح الجامع بس خايف يقول لها عودي لان هناك امر من رسول الله بعدم منع المرأة للذهاب ايه الى المسجد لا تمنعوا دماء الله المساجد هي رايحة صلاة العشاء قال لها سقيني مشي وكانت الشوارع امنه هو راح ماشي وراها وجه جنبها وراح خبطها بايه بايده وراح ماشي الست دليل على انها غض البصر ما تعرفش مين اللي خبطها ثلاث النصاب راحت للخلف دور ورجعت البيت هو سكت ما اتكلمش راح صلى ورجع لا بالسيره ولا هي جابت سيره تاني يوم ما راحتش الجامع ابدا ولا صلاه ثالث يوم الله قال لها لما امتنعت عن الذهاب الى المسجد اسمع الكلام بقى كنا نذهب الى المسجد ايام كان الناس ناسا اما ولا ناس فلا ذهاب الى المسجد ده الناس الحياء انقطع منها ده هي بتقول الراجل ماشي مش واخد باله خبطني يا خبر ابيض يا سيده يا فاضله يا زوجه سيدنا عبد الرحمن بن عوف ساعات الراجل بقى على اتوبيس 700 واتوبيس 196 ها مش حاجه تحزن بالله عليك ها والست الساعه 6 الا ربع 6 الا ربع تبقى انت راجع- يعني والله راجع من صلاه الفجر تبص تلاقي ايه واقفه في الشارع تستغرب ادي مستنيه عربيه الشركه اللي فين لما اروح التبين ولا حلوان ولا ولا بتشتغل في الحوامديه ولا في ال- مش عارف في شبرا الخيمه شبرا الخيبه سبحان الله اركب اتوبيس امال ايه رئيس القسم يعني انت مفكر يعني آه، لزوم بيتها بيناقشوا في فرنسا ها للمرة الثالثة أنا هناك الأسبوع اللي فات بيناقشوا ميزان المدفوعات الفرنسي فيه هزة شوية عارف الحل إيه؟ بيقترحوا أساتذة الاقتصاد ها أن تعود المرأة إلى بيتها فرنسا اللي هي بتقنن القوانين طب يا أخي طلع قانون ما احنا حرق- حاكم نحب قوي القانون الفرنساوي على كل يا ريت يطلع قانون و- و- واحنا نمشي وراه لا واحد ما دام مش جابت الاسلام ها تيجي من باريس لا واحد بس المهم يقعدوا المهم في النتيجه ربنا يهدي الحال لزوم بيتها لزوم البيت سيدنا ابن عباس عنده جارية جه واحد من تلاميذه يخطبها قال له ابن عباس قال له نعم قال له انا عايز اخطب الجارية الفلانية اللي عندي قال له انا لا ارضاها لك ليه كويس قال له انها تتطلع الى الرجال عينيها كده يعني ها اه تبقى قاعدة الزوجة والراجل جاي تبقى انت جاي نفس واحد يشيلك على السلم عشان يرميك جوه البيت يريح الجثة واخد بالك مج- مجرد تقعد على الكرسي عينها ده الست قاعده في البيت ده عايزه تتفرج على المسلسل ولا على الفيلم بالليل ها في المسلسل وفي الفيلم يناموا ما يناموش في الفيلم شعرهم متساوي ومش عارف ايه حاجات زي كده يعني والراجل نام بالكرافته ولابس بشكل لطيف وحلو اما الراجل عينه جاي من الشغل آه، 700 اللي داس على رجله من هنا واللي قطع البنطلون من هنا واللي شد البتاع من هنا وشكله باليد غالبا الله يعينه تروح من كتر التعب تروح انت نايم تبص هي على البطل بتاع الفيلم وتبص على شكلك انت وانت غلبان يا حطرة ها وصيد فسيدنا ابن عباس الله يرضى عليه قال الله قال لا قال انا لا ارضاها لك دي بتحب تبص على الرجاله الراجل يرد يقول له ايه؟ وما في هذا من عيب ايه يا أحمد؟ قال له انا الان لا ارضاك انت لها ده انسان ديوث ما عندكش غيره انت دلوقتي ما انت ما تدفعهاش شوف الله اسمع لسيدنا عمر الله يرضى عليه كان سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم خلص صلاة الصبح يتعدل كده بعد ما يختم الصلاة أيكم رأى رؤيا الليلة إن كان حد شاف يقول له الصرهار صلى الله عليه وسلم فلا ما حد شاف قال أنا شفت رؤيا النهاردة خيرا يا رسول الله وده فقه الايه المسلم في رؤية الرؤيا قل خيرا إن شاء الله خيرا لنا وشرا لأعدائنا والحمد لله رب العالمين خير إن شاء الله قال له قال رأيتني الليلة في الجنة وإذا بقصر يجري من تحته نهر عليه تتوضأ جارية لمن القصر ولمن النهر ولمن الجارية قيل لرجل من قريش قال أنا من قريش قيل هذا لرجل من أتباع محمد قلت أنا محمد صلى الله عليه وسلم قيل هذا لعمر بن الخطاب فتذكرت غيرة عمر فوليت هاربا ولم أعقب يا سلام شوف ازاي تذكر الحبيب غيرة عمر على المحارم ها هو فضل يقول يا رسول الله يدخل بيتك البر والفاجر كله بيدخل بيتك مفتوح للكل وددت لو احتجبت امهات المؤمنين يا سلام لو امهات المؤمنين ما يقابلوش حد ولا حد يشوفهم وبعدين عرفتك يا سودة يا ماشيه في الشارع تقول له علينا يا ابن الخطاب والوحي ينزل في بيوتنا ده كلام حد يكلم امه بالشكل ده ها؟ عرفتك يا سودة عارف عارف كنت ماشيه الله يقول ازاي يا ابن الخطاب انت ده- ده ده انا ده انا امك لانه ايه زوجة رسول الله الى ان نزلت آية الحجاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله الغيرة على الحرمات الغيرة على الحرمات دي من صفة المسلم لزوم بيتها دي صفة مهمة جدا ولو سبحان الله البنت بعد ما تتخرج ويجي يعني الدفعة بتاعتها تتعين مش ضروري هي تتعين يدوها نص مرتب وتقعد في البيت معززه مكرمه ويجي ابن الحلال اللي يكرمها ويحطها على راسه من فوق وتنتج لنا اعظم ما نملك من ثروه الا وهم الاولاد الصالحين والبنات الصالحات واللي هم هيبنوا المجتمع ويدافعوا عن الاسلام لنعيد مره اخرى ايام اسماء بنت ابي بكر والخنساء والسيده عائشه ونسيبه بنت كعب وهؤلاء النسوه الفضليات التي نفتخر بهن في التاريخ كله لكن تقول لي مين الكلام ده سبحان الله ولكن ينتدب للمرأة أن تعمل أعمالا كطب النساء وكتعليم البنات في المدارس طيب بس المهم تبقى المنشأة من الباب لغاية المديرة ستات في ستات مش العيال في ثالثة ثانوي بيدرس لهم آه، ست العيال عندهم 18 سنة ازاي تقف قدامهم مدرسة لابسة قصير والدواء ولا هي قصيرة ولا لابسة طويل كيف كيف والمدارس المشتركة و... نسأل الله السلامة والهداية لزوم بيتها ايه كمان غض البصر غض البصر كما امر الرجل بغض البصر امرت المرأة بغض البصر الفرق الامر الايه للطرفين الامر للطرفين وشوفنا حاتم الاصم الله يرضى عليه 30 سنة وهو يصادق استاذه شقيق البلخي فشقيق بيقول لمراته مين اللي على الباب قالت له صاحبك الاعمى هو لا اعمى ولا حاجه فشقيق بيضحك مع حاتم يقول زوجتي تظنك اعمى يبقى حاتم كان بيعمل ايه لما يروح بيت استاذه يا سلام يا سلام شوف شوف سبحان الله لا أ- انا شفت مراتك ماشيه في مصر الجديده الله وايه اللي عرفك ان دي مراتي خبر ابيض ده انت قاعد تتفرج ده انت عامل برج مراقبه بقى خبر ابيض المهم والادهى من ذلك والانكى يبقى الموظف الغلبان ماشي في امان الله مراته الموظفه ماشيه معاه وفجاه ما يلاقيش جنبه ده واقفه مع واحد قال له مين؟ انا استاذ اسماعيل انا اهلا يا استاذ اسماعيل مين استاذ اسماعيل؟ ده المدير بتاعك في الشغل ارفع تعظيم سلام ربنا يهديه ويشفي ها والله ربنا يشفي يشفي الديوث من دياثته ويشفي البليد من بلادته انه بليد الحس ها ولذلك قيل قيل من استرضي فلم يرضى فهو شيطان ومن استغضب فلم يغضب فهو حمار ها واحد لما يستغضب في الله ما يغضبش الله طب ازاي بقى غض البصر ايه كمان كف سمعها عن الخنا والفسوق الاغاني الخليعه بناتنا في الجامعة بيتبادلوا ايه مع بعض شرايط شرايط ايه في الدار الاخرة والصحيح البخاري ده انت بقى انت فاهم اكتر مني كمان يمكن واكيد 100% مش يمكن ده اكيد انت فاهم طبعا ليه ده ده اللي في السوق اه يعني الخنا لو واحدة النهاردة راحت قالت لجوزها ولا بنت راحت قالت لابوها ده الشيخ بيقول ان الاغاني حرام ايه ده ده تطرف الاغاني اللي بتخلينا نعيش في جو جو ايه يا أخي؟ جو ايه فديك عايش في كم- من 60 سنه في جو ايه الجو بتاعك مش عارف طريقه فين سبحان الله لكن يقول لك ايوه يا اخي الله ده الرسول كان بيسمع للاغاني يا ابني ابقى خليك كويس في اسلوبك كان بيسمع ايه ها عبد الله بن رواء بن ابي رواحه لما كان بيغني قدام الرسول وهو جر الناقه يقول ايه والله لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزلا سكينه علينا وثبت الاقدام ان لاقينا هذه الاغاني اللي كان بيسمعها الرسول ولا كان بيسمع يا راجل اتق الله وانت بتتكلم الواحد يبقى عارف يقول لك ايوه يا اخي مش قال للسيده فاطمه روح اغني للعروسه انت وعائشه ها، طب غنت قالت ايه الله غنت قالت ايه ها ده الفيديو في الجهاز ده نأجل الجواز ده كلام ايه ده ده اخر بيت الحال آه، معقول الكلام ده طب ما تقرا كتب السيره وشوف ازاي كان آه، قال لك الغناء حلال ولكن بشروط لو حد منتج البتاع يروح يقول الغناء حلال يروح ساكت لا بشروط بشروط اقلب الكلام بشروط الغناء حلال عشان ما تعرفش تمنتجها بقى بشروط ايه هي شروط بقى قال ألا يغني رجل أمام نساء ولا امرأة أمام رجال وده أول شرط ها خلاص ألا يصاحب المغني آلات موسيقية دي النقطة الثالثة النقطة الثالثة أن يكون مدلول الكلام لا يحض إلا على الفضيلة والخلق الحسن والانتماء إلى الدين والوطن وعلى كل ان شاء الله سيادتك لما تلاقي اغنيه فيها الشروط دي انا اول المستمعين معاك وهنقعد مع بعض ونسمع كتير قوي بس ان شاء الله لعلك مش هتلاقي بما ان انك مش هتلاقي ان شاء الله لا انا هسمع ولا انت تسمع وربنا يشيل عنا وعنك الايه الخنا والفسوق يبقى الست ماموره ان ايه ودانها يا سلام لما تقعد تشتغل في البيت وفي المطبخ وقاعده تسمع شريط قران اذا احفظ قران كريم شريط علم ها كلام طيب لان ساعتها ربنا سبحانه وتعالى هيخليها تحب هذا الكلام وانت لما تواظب يعني يبقى عندك لياقة سمعية في أذنيك يبقى ده كلام طيب وكل شيء دلوقتي هبط الأسلوب والكلام والأغاني طلعوا أغنية من سنتين ده في شد السفون على اللي ما حبش أنا واخد بالك انت انا عايز اعرف الرقابه يقول لك عندنا رقابه طب يا ابني في رقابه في الكلام ده طب ودي اغاني بريحه ولا ايه بالظبط الموضوع حاجات بلا يقول لك الاغاني حل... الاغاني حرام خلاص الشرط اللي بعديه او الصفه اللي بعدها من صفات المراه ليه بتكلم عن المراه المسلمه لان بصلاحها يصلح المجتمع كله كل المجتمع يصلح بصلاح المراه لان الست هي البركه في البيت قد تكون نعمه آه، ذاك سيدنا عمر قال ايه النساء ثلاثه النساء ثلاثه امراه تعينك على الدهر ولا تعين الدهر عليك واقفه جنبك ونعم الزوجه اللهم اجعل زوجاتنا من هؤلاء وهي لما تعينك على الدهر في نفس الوقت بتتحمل برضه بلاويك بيني وبينك برضه ما انا بهمس في ودنك يعني ما انت برضه ليك حاجات تعد مش تغيظ تفقع المراره ها ليك حركات كده تكشر في الوقت اللي ما يجبش فيه التكشير وقعد تهرج في الوقت اللي ما ينفعش فيه التهريج يعني كده خلي بالك ال- النوع الثاني من النساء امرأة زي ما سيدنا عمر بيقول وعاء للولد مجرد انها تجيب عيال والست الثالثة سيدنا عمر قال ايه غل قمل جراب مليان امل يضعه الله في عنق من يشاء ان رأت منك حسنة كتمتها وان رأت منك سيئة اذاعتها يا ستار يا رب دي بقى يعني ها يا ستار يا رب وذاك قالوا ايه لا تتزوج الرقوب قالوا مين الرقوب قال اللي مستنيه تتوكل على الله عشان تورث يا ستار في نوعيات كده الله الله اعلم يجوز فيها وال- الع- ال- العلماء ما قالولناش حاجه غلط يعني آه، اكيد في. ولا تتزوج الغضوب اللي دايما والعياذ بالله بين عينيها 111 عمال على بطال ما تعرفش الابتسامه مالك ما فيش على طول كده والعياذ بالله مكشره الغضوب اللي ضربونا يعني تزعل بسرعه واخد بالك ولا تتزوج القطوف وقصبة الجبين كل حاجة هي ايه نا- شغالة ناقدة فنية لك كل حاجة تعملها غلط انت يعني عم. ولا تتزوج الحنانة ولا الأنانة ولا المنانة أترجم لغة عربية الحنانة اللي اتجوزت قبل كده وكل ما تعمل انت حركة تقعد هي تعيط ايه الله يرحمه ابو محمود كان زي العسل قال يعني ما خلاص ابو محمود يعني ده ارتاح ها وساب الهم لغيره ها خلي بالك دي حنانه تحن للايه؟ للزوج السابق معنى كده اللي اتجوزت قبل كده ما تنفعش لا لا بس برضه ايه في نوعيات كده دايما وبعدين ولا الانانه كثيره الامين عمال على بطال ولا المنانه بتقعد تمن عليك بقى اقول لك ايه ده انا اللي خليتك ده انا اللي سويتك ده انا لولا ابويا الله يرحمه لولا بابي لولا مامي الكلام اللي هو ايه انت فاهمه ده وانت عايز تبقى قاعد غلبان وحالتك بالبلد ربنا يهديه ربنا يهدي الكل يا رب ان شاء الله وبرضه في رجاله يعلوا برضه ما ما تنساش دي ها ابقى راجع حساباتك كده الله يرضى عليك ها ما توحدوه لا اله الا الله حفظ الزوج في ماله عدم الاسراف الست تبقى معوان لزوجها ولذلك جميع جميع النساء النساء المصريات المسلمات بفضل الله الزوجات امهات مثاليات والله لان الحقيقه مع موجه الغلاء المستمره ومع ظروف الحياه المتعبه ومع تعب الزوج في العمل وراجع نفسه وتعبان ورغم ورغم ذلك هي بتتحمل وتربي في العيال وبتجعل من القليل كثيرا وربنا بيبارك يعني برضه ربنا سبحانه وتعالى بي- بي- بي- بيكرم والله هو الست ما شاء الله جابت يعني كيلو الفول من دول ولا نص كيلو الفول عملت منه 700 طن ما شاء الله ايش مش عارف ايه وايش ايه وايش وده ما يعرفش حد يعرفها الا المصريه حقيقي ولذلك سيدنا ابراهيم يعني لما تزوج امنا هاجر لكن انا بقول لكم احنا اخوال العرب احنا اخوال العرب لان سيدنا اسماعيل جد العرب يبقى ابن اختنا ها سيدة هاجر المصريه ها ولذلك ربنا بارك في, في, في ال- انا ليست حزبيه للشعب المصري مفيش غلط طبعا نقول مصري و... و- ومش عارف عراقي و... لا المسلمون اخوه ولكن في كده ال... ال... الشعب المصري فيه سر غريب هم الجماعه الشيعه عشان يخلوه ايه شيعه فراحوا بنوا جامع الازهر عشان ايه نشر المذهب الشيعي في مصر بقدره الله عز وجل ثم ب... ب... ب... بالفضل الذي اعطاه لهذا الشعب الشعب المصري حول الفاطميين الشيعة إلى أهل سنة آه والله تاريخ كده يعني الأزهر ده كان معمول أصلا عشان مصر تبقى شيعة الأزهر ده هو الذي قام على تحويل الشيعة إلى السنة فلازم اللي, اللي اللي يقوموا على قيادة هذا الشعب لازم يحطوا في ذهنهم هذا يعني هذه النقطة إن هذا الشعب فيه أسرار غريبة وفيه حقيقة الإسلام اللهم قوي إيمانا كل الشعوب الإسلامية يا رب العالمين حفظ الزوج في ماله والست ما دام تحفظه في ماله هترضى بالقليل وتوصي جوزها تقول له يا فلان والله يا شيخ امان عليك ما تدخل علينا حرام ما تدخلش علينا حرام لان احنا مش عايزين نغذي العيال الحرام نصبر على حر الجوع ولكن لا نصبر على حر جهنم يوم القيامه لان ابنك نفسه قبل ان ياتي الى الحياه له عليك حقان ابنك قبل ما يجي الدنيا له عليك حقين الحق الاول اختيار ام صالحه له الحق الثاني ان تطعم زوجتك وهي حامل من حلال لو حامل او غير حامل يعني لكن ايه لو حملت يبقى لازم حلال ليه لو اكلت الزوجه من مال مشكوك في امره او حرام هي والولد اللي جاي لحمهما نبت من سحت واللحم الذي نبت من سحت فالنار اولى به ويدخل على الواد متعب وعصبي ومش هادي فحفظ الزوج بماله وعدم الاسراف يستد- يستدفع ذلك عدم الاسراف انت برضه تبقى حنين على جوزها مش تقعد بقى عمال على بطال عايزه تصرف تقول له انا ماليش دعوه الجيش قال لك اتصرف طب ده الجيش لكن انت القياده الحازمه في البيت ما اتصرف منين؟ آه عد غنمك يا بوحه ها؟ اه يعني هم هم محدودين ها؟ واحده نايمه واحده قايمه واحده اكلها الدين في روايه اخرى يعني. من صفات المرأة المؤمنة عدم التشبه بالرجل في ايه المرأة العظمة بتاعتها ان تكون انثى ما تسترجلش يعني معذرة حتى الاخوات الفضليات المتصديات للدعوة بارك الله فيهن ونشر ال- الكلام ال- ال- الصالح بين النساء ده خير وبركة نش بقى هي لما ترجع البيت ما تشتغلش على جوزها داعية برضه لأن جوزها عايز ست في البيت مش عايز إيه يعني هو هيلاقيها من الشيخ عمر ولا من مراته ولا يعني برضه إيه خف عليه شوية لأن ده يعني من الواجب يلاقي جنب يستريح عليه ها كل ما هو قاعد ده حرام ده مكروه ده مندوب ده مستحق الله الراجل يقول بقول لكم إيه أنا مش ناقصني ها فهي برضه هو عايز واحدة ست فاضلة واخد ها سبحان الله كانت الصحابية تيجي بالليل تقول لي زوجها ايه شوف الادب اتريد شيئا قل لها بارك الله فيك اتاذن لي ان اتهجد لربي الليله قال لي ده ناس قال لي ده ناس تستاذن جوزها يمكن جوزها ما يسمحش عارف ان صحتها ما تنفعش لو قامت الليل تيجي بالنهار ما تاخدش بالها من العيال ولا من البيت وهو راجل مسؤول وعنده مسؤوليات ولا لا ما تقوميش الا لا خلاص تقول له حاضر ها بس هو ما ياخدهاش حلوانه في سلوانه بقى يقول الله ايه ده هي تقوم الليل وانا انام بقى زي البتاع لا ما هو لازم ها؟ هي كمان ما تقومش لا طب ليه؟ خلي النور في البيت يا اخي ها وراينا عطاء بن رباح الله يرضى عليه عايش هو وزوجته وامه في بيت فيقوم تلت الليل الاولاني يروح مصحي زوجته زوجته تقوم تصلي تلت الليل الثاني تيجي تنام تصحي حماتها تقوم الحما ام سيدنا عطاء تصلي التلت الثالث ماتت الام راح قسم الليل بينه وبين زوجته هو النص وهي النص ماتت زوجته فكان يقوم الليل كله سلام يا الله يا تابعي صحابة رسول الله امال ايه ناس بيوت منورة بالخير ها مش ناس بيوت آه، ب- ب- ب- ب- ب- قاعدة تشخر طول الليل ولا تسهر قدام التلفزيون وتيجي على طول ده الراجل بي- بيبقى انتهى الفيلم ولا مش مش عارف اخر الانباء يطلع بعد الفيلم والكلام الفاضل اللي انت شفته يقول لك وخير ما نختم به إلا مش عارف ايه القرآن الكريم الراجل يبتدي عين المقر من ده يسالونك عن الاهله يقول لمراته قومي بقى ده احنا دافعين 40 جنيه كهرباء الشهريه احنا جت عن طب استنى الاهله لما تعرف الاجابه ايه ده لسه بيسال جت الكهرباء على الدقيقتين دول خلاص هم بصراحه لا محل لها من الاعراف عامل زي اللي بيقرا القران في الحمام ايه القران في التلفزيون ها ربنا يهدي الحال يا رب العالمين يبقى عدم التشبه بالرجال بالايه في السلوك يعني لما يجي لل- لل- للبنت عريس ها ما تقعدش هي بقى تفرد آه، شروط عرابي على الخديوي لا خلي الراجل يتكلم تدي يعني تدي الراجل حجمه من باب حتى المنظر والله الراي راي الحج والله اللي يقوله الحج ماشي احنا والله ملناش كلام لكن يجي الراجل يا عيني يتكلم يقول له حاج مصطفى ها، سكت سكت سكت والحاج مصطفى غلبان وطيب وطيب والله ما شاء الله عليه ماشي بيمشي على الرصيف بابا بابا ما يردش عليه بنادي الحاج سبحان الله حاجات يا شيخ سبحان الله يقول لك انت بتبقى عصبي ليه؟ نعم عدم التشبه بالرجال وحتى في اللبس برضه نفس القضيه طيب عمل الطاعات برضه من صفات المراه المؤمنه هذا ولما تكثر من الطاعات ربنا يبارك في زوجها ويبارك في عيالها ويبارك في بيتها ويبارك في القرشين اللي عندها والتقرب الى الله بالنوافل والمستحبات هذه بعض من صفات المراه المسلمه اللي هي من الواجب زي ما قال ابن حجر التعفف بالزواج تعفف بالزواج ويا ريت ييسر الاباء والامهات على شبابنا امر التزويج فهو ما دام عنده اوضه وصاله فكر على الله جوز جوز وخلي المسؤوليه في رقبه حد ثاني تحمل المسؤوليه ليه؟ العجره مستحبه في تزويج البكر اول ما البكر تصل الست تكل على الله جوز ها وجاء علي ليخطب فاطمة وكانت بنت 13 سنة على طول الرسول صلى الله عليه وسلم جوز ماشي الزمن ده هنقول ايه نتيجة تلوث البيئة البنت بتاعي عندها عينة 15 سنة وتبقى مقروضة كده كان عندها خمس سنين من المذاكرة والواجبات تقعد طول السنة بص البتاع لغاية ما رب- مركبة على حالات نظارة كده قعر كوباية ومش شايفة من كتر ال- لسه ما عملناش حاجة عقبال ما تتخرج امها تقول لها لا لسه هتاخد دبلومة تاخد الدبلومة كمان دبلومة كمان دبلومة ودبلومة عشان الحبق ودبلومة عشان خلاص وبعدين ماجستير بقى ده ده يعني مثلا ماجستير طب تاخد الدكتوراه تكون خلاص ما تصلحش زوجة تصلح تصلح راجل تصلح افندي خلاص تروح بيت الراجل تقول له بقول لك ايه أنا مش عارف ده انا درست في الكيمياء الكيمياء العضويه ان في احماض امينيه بس الراجل عايز يتعقد من حياته وانا عايز زوجه مش عايز مدرسه كيمياء اوعى مدرسات الكيمياء يزعلوا ده يعني الكيمياء دول يعني اخواتنا وزمايلنا يعني اولاد معمل واحد فالتعفف بالنكاح دي من ضمن الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا رهبانية في الإسلام مفيش رهبانية في مش واحد اسمه يقدر على الزواج ولا يتزوج طيب ايه كمان القيام بحقوق العيال اولادك خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي من حق عيالك تقعد معاهم وتسال انت لازم صاحب مين في المدرسه وانت لازم صاحبك مين يا ولد وانت بت- كده وانت بنت انت مين صاحبتك دي بنت بنت- مين ابوها ومين والدتها وتخلي مراتك تروح تزور ام زميلة بنتك مهم الكلام ده عشان نبقى الامور يبقى عارف انت الاسلوب ماشي ازاي ده ولد في ثانيه ابتدائي وانا في احدى ما- المدارس بدون ذكر اسماء طبعا بيسالني يا ثانيه ابتدائي يا استاذ نعم البيره حلال ولا حرام؟ يا ابني خلاص انت السؤال ايه البيره حلال ولا حرام؟ ايه اللي عرفك البيره انت الاول؟ خلاص ده بابي في البيت بيشرب بيره بقول له يا بابي ده حرام قال لي يا ولد انت مش فاهم حاجه طب بالله عليك اقول لابوك مش فاهم ده يا ابني البيره حرام آه، طب ازاي حرام وبابا بيشربها؟ طب اقول له ايه بقى؟ رد انت بقى ها؟ الولد بيقول انا لا يا ابني حرام وخلاص وربنا يهديه ان شاء الله ده اذان يا سيدي نسمع الاذان نصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن حق أولادك عليك أن تقتطع لهم وقتا من وقتك تجلس معهم وتناقشهم مشاكلهم ما تسيبش الولد يحل مشكلته مع زميله ولا تسيب البنت تحل مشكلتها مع زميلتها لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نلاعب أبنائنا سبعا سبع سنين لعب دلع الواد ونلعب معاه ونلعب مع البنت الولد زي البنت بالظبط بس بمفهوم الإسلام ثم نؤدبه سبعا سبع سنوات نعلمه ونجيب له محفظ يحفظه القرآن عشان لسانه ي- ي- يثقل باللغة العربية ويعرف يقرأ ويبقى حافظ بفضل الله سبحانه وتعالى أولادنا أذكياء ويحفظوا بسرعة وتستغل أنت الفرصة دي حفظ ابنك القرآن عشان تلبس حلة ال- ال- ال- ال- الشرف وتاج الكرامة يوم القيامة وصل الولد والبنت 14 سنة سن المراهقة اللاعبه سبعا أدبه سبعا ثم صادقه سبعا سن 14 يبقى الواد صاحبك والبنت صاحبة أمها مفيش سر مش حاجة اسمها سر مش حاجة البنت تقفل الباب ومش عارف تتكلم في أوضتها وتتكلم في التليفون مع لا كلمي مين مين دي اللي بتكلميها صاحبتك دي فين ساكنة فين مين أبوها مين أمها خلي بالك مهم الكلام ده قوي مهم لان انت فجأة تكتشف كارثة فانت قبل ما تحول الكارثة انت مأسس الايه القواعد سليمة هذه هي التربية والحمد لله ان الاسلام وضع اطر اطار عام للتربية والدين الاسلامي هو الدين الوحيد الذي ليس فيه سؤال لا يجاب عليه مش حاجة اسمها في سؤال في الاسلام ملوش اجابة اي سؤال له اجابة بفضل الله الكتاب والسنة مش حاجة اسمها ايه ده, ده سؤال ما يتقالش وده سؤال يتقال. لا اي سؤال اجابة عليه ونربي الولد والبنت على طاعة الله وعلى طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت كمان تثقف نفسك ب- بمجالس العلم والقراءة عشان لما تيجي تتكلم مع الولد والبنت برضه ما ي- ما يقولكش معلومة انت مش عارفها لازم برضه تبقى ها تبقى بتعلم الولد ويقول له تقول له حكايات لطيفة في حكايات يا سلام لما تجيب للولد في الصيف كتب صغيرة كده عن ال... عن عن عظماء الإسلام خالد بن الوليد قعقاع بن عمرو التميمي ها يبلغ عن عقبه بن نافع ها محمد بن ابي سلمه الحمزه بن عبد المطلب قام يرتبط مش تجيب له البتاع يقول له بطوط وفطوط وحطوط وخيخيبه و- وانجل خيبه بعد كده لا ما تسيبوش الواد على كده ولا تسيب الواد على شاشه التلفزيون الام تروح مشغوله في المطبخ تجيب الواد خمس ست سنين ولا البنت تروح رازعاها على الكرسي وتروح فاتحه التلفزيون اقعد اتفرج وتتكلم هي مع صاحبتها في التليفون لا دي مش امانه هي تقعد في اولا برامج في التلفزيون العيل الصغير ما يشوفهاش برنامج اطفال ماشي بس تبقى قاعده تقول دي غلط وطنط المذيعه دي مش كويسه لان شعرها مكشوف وأنا- يعني كده وفي الاخر تقفل التلفزيون ها بقى التلفزيون خلاص مفيش لان الواد لما يتعود على كده يطلع يكبر على كده لما يطلع مدمن تلفزيون زي ابوه وامه تيجي تقفل التلفزيون بقى يقول لك بقول لك ايه يعني هتحبك على الواد ليه ده بيروح عند عمته وبيروح عند تيتا ويروح واللي بيبوظ الموضوع تيتا اول ما يروح عند تيتا رتبوا وانا غلبا انت أكو- انت عشان بتروح عند الشيخ عمر ولا الشيخ مش عارف مين هتعقد الواد ابدا والله والله العيال ما شاء الله عليهم لا قوه الا بالله. ربنا يحمي لنا ابنائنا وبناتنا جميعا اللهم احميهم يا رب العالمين غد الدست بقى اخر سنه طيب فمن حق الابناء انك تفضلهم وقت من وقتك ان لربك عليك حقا ولبدنك عليك حقا ولاهلك عليك حقا فاعط كل ذي حق حقه لان ربنا حاسبنا على الحقوق دي فين حقوق الولاد كده وبعدين وبر الوالدين رب الابن يعني ايه بر الوالدين تحكي له حكاياتك مع ابوك تقول له انا كان لما ابويا يدخل لازم اقف وكان ما أقدم- ما امشيش قدامه ولا نديه باسمه ولا اقعد وهو واقف ولا ابقى نايم وهو دخل عليا الاوضه مش الكلام ده اول ما يدخل الاب الكل يقف كبيرا وصغيرا ده احترام الاب تحكي له لما كنت بتقبل ايد ابوك الصبح وبالليل وايد والدتك ورجلها قال له الزم اقدامهما فثم الجنه روح عند رجلها هناك تلاقي الجنه على طول اتعلم اولادك ال- ال- ال- الحاجات الطيبه دي البر وبروا اباءكم تبركم ابناؤكم بر الوالدين وفيه اجتناب العقوق وتربيه الاولاد وصله الرحم طلع الواد انت زعلت مع اخوك ما تخليش اولادك يزعلوا مع اولاد عمهم انت زعلان مع اختك ما تخليش أو- اولادك يزعلوا مع اولاد عمتهم لا لا ما ما ما, ما تعملش حواجز بين ال- الاجيال انت زعلان مع اخوك انت ابوك هتضارب انت واخوك انت حر بس تحط في ذهنك مالكش صلاه مقبوله صلاه المرء لا ترتفع فوق راسه شبرا اذا كان مخاصما لاخيه والأخرة ثوابهما حتى يصطلحا فإن لم يصطلحا فلا تكتب لهما ثوابا كارثة والمصلي مش يبخل وبس ويأمر أولاده بالبخل لا قال لو مت وزرت عمكم بعد ما اموت هبقى مقلقل في تربتي لا خد قلقل براحتك والعيال يروح يزوروا عمهم انت هتقطع الرحم وتخلي اولادك كمان يقطعوا الرحم هذا حرام ما توحدوه لا اله الا الله صله الرحم طاعه الساده يعني ايه الساده هو في احنا عندنا ساده وعبيد لا القائمين على الامر اذا كانوا يطبقون شرع الله عز وجل فلهم الطاعه سيدنا ابو بكر قال ايه؟ اطيعوني ما اطاعكم الله فيكم فان عصيته فلا طاعه لي عليه ذكر ربنا قال ايه؟ فاطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم ما قالش واطيعوا اولي الامر لا قال واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر ليه؟ لان اذا كان اولي الامر بيطيعوا الله ورسوله وبيطبقوا كلام الرسول لازم يطيعوا ما قالش اطيعوا الله واطيعوا الرسول واطيعوا لا لان اولي الامر بيطيعوا من الواجب يطيعوا الله ورسوله الاول فاحنا نطيعه قال كده كويس طاعة السادة الرفق بالعبيد أو الخدم كارثة النهاردة اللي اللي جاب آه، شغالة في بيته يجب أن يتقي الله فيها يا تاكل معاهم في نفس الطبق يعني مفيش داعي للشغالة في البيت حاجة اسمها تاكل لوحدها في المطبخ لا. كان سيدنا أنس بياكل مع سيدنا الحبيب جبنا من الكلام ده فصغير قال جلست آكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت يدي تطيش في الصحفة تطيش يعني إيه؟ يعني آخد لقمة من هنا ولقمة من هنا آكله قال لي برفق يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك هذا تعليم سيدنا الرسول قال إيه كمان قال تحدثوا على الطعام ولو بثمن الطعام وانت قاعد على الاكل اتكلم مع عيالك ازيك يا ولد يا فلان ها عملت ايه النهارده في الامتحان كويس و... وانت يا بنت ازيك عامله ايه وفين فلانه مين اللي اتاخر النهارده وانت يا حاجه اخبارك ايه كده تبقى لطيف في البيت مش الام قاعده بص بص بص ابوكوا بياكل بص ايه مين غضنفر لازم يبقى رقيق في البيت والراجل قاعد يحكي لسيدنا عمر قال له امير المؤمنين قاعد تركب العيال على ظهرك وتشغل لهم عربيه في البيت دبه قال له انت في بيتك بتعمل ايه؟ قال له انا دخلت فر الواقف واستيقظ النائم ووقف الجالس فصار يا رب قال له مع السلامه بقى ما ينفعش عندنا صلوا على رسول الله عليه الصلاه والسلام. ومنها ما يتعلق بالعامه امور عامه بقى بقيه الحديث عشان كده يبقى احنا ايه بفضل الله انهينا الايه الحديث العظيم ده حديث عام شامل يدخل فيه قتال الخوارج والبغاة اللي بيخرجوا على الق- على المجتمع اللي هم بيشطوا الناس في الاتوبيسات واللي بيغتصبوا واللي بيسرقوا واللي بيختلسوا كل دول ايه؟ خوارج وبغاة يجب القتال او يجب قتالهم قتال الخوارج والبغاة اللي هم بيشيعوا الذعر في المجتمع قطاع الطرق وغيره والمعاونة على البر لما تلاقي اختك حجبت بنتها اللي عندها 12 سنة ما تعترضهاش تقول لها ربنا يبارك فيك يا اختي والله انت كده ربنا يكرمك وربنا يبارك لك وتدعي لها مش تقول لها ايه ده ايه ده لا المعاونة على البر ويدخل فيه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مش الامر بالمنكر والنهي عن المعروف لا ولذلك احد المسؤولين عن الثقافة في الاسد قاعد من يومين الحمد لله انا ما كنتش قاعد بفضل الله يعني والا ما كنتش هاجي لكم النهارده فالمهم قال ايه قال بيقول الف الجوامع ان البيت اللي فيه تماثيل ما تدخلوش الملائكه كلام يا اخي غريب قوي ده هو اللي بيقول لانه فنان تشكيل ايه ده قال ايه قال ما يدخلوش ملائكه طب وايه يعني ايش ال- ايه إيه المشكله يعني ما احنا احنا البيوت للبني ادمين مش للملائكه ترد على ده تقول له ايه بقى ها ربنا يهديه يا رب ها اللهم اهديه يا رب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واقامه الحدود مهم قوي اقامه الحدود بعض الاخوه السلفيين ربنا يبارك فيهم زعلوا مني يوم الجمعه في الفتوى بتاع الراجل اللي قتل واحد عمدا من 25 سنه يقول ازاي ما يق- ما تقولش انه يقتل مين يقتله هو النهارده ما انا قلت النهارده الاهل قد يروحوا يقتلوه الامر يشيع في المجتمع بالفوضى صح ولا مش صح ما ينفعش مين اللي بيقيم الحدود النهارده فاحنا حليناها حل وسط في حدود الامكانيات والجهاد اقامه الحدود والجهاد ودول الامرين اللي احنا اتفقنا ان المنافقين ايه بيكرهوهم يكرهوا الجهاد في سبيل الله ويكرهوا اقامه الحدود وما يكرهش إقامة الحدود إلا الخواض في حدود الله ومحارم الله صح ولا لا أي. ومنه المرابطة الرباط في سبيل الله يا إخواننا العساكر النهاردة في الجيش لازم ينووا والضباط لازم ينووا إن هم إيه مرابطين على الحدود في سبيل الله عز وجل وأداء الأمانة الأمانات بال- بال- بلهجتها العامة والخاصة زي ما وضحنا قبل كده والقرض مع وفائه واحد بيقترض قرض يرجعه إن كان قادر من من ادان دينا وهو لا ينوي سداده فهو سارق ومن تزوج على صداق وهو لا ينوي اداءه فهو زاني اللي نا- اللي خد قرض ومش ناوي يرجعه ده يبقى حرامي واللي جوز واحده على صداق معين ومش ناوي يدفعه فكلما عاشرها يكتب عند الله زانيا من كنت آه، واعد ب- ب- بمبلغ معين في الصداق وفيه ومؤخر الصداق رجعه اديني مراتك لان انت قسمت المهر نصين مقدم ومؤخر كاتب عليك مؤخر حاجه من اثنين يا تستسمحها يا تديها امانتها يا تكتب في الوصيه لما اموت اول ما يخرج من التركه مؤخر الصداق بتاع امكم ايه لا والله إذا يا سامحك بقى ده موضوع تاني بس مش السماح بقول لك ايه ده كفيني كده بعيد عن العيال لو ما سامحتنيش في ال- في الصداق ده ها لا مش بال مش بلاوي الدراع اشمعنى يعني عامل غضب في الحته دي لا سبحان الله يبقى القرض مع وفائه واكرام الجار اه من الجار اكرام الجار حتى وان جار ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورث وحسن المعامله وفيه جمع المال من حله يعني الابتزاز ودروس خصوصيه اللي بلاوي الذراع ها والكشف ابو 100 جنيه والعمليه ابو 10000 جنيه والمحاماه ابو 100000 جنيه ها؟ كل ده ايه ها؟ جمع المال من غير حله وانفاق المال في حقه ما تضيعش المال فيما لا يرضي الله عز وجل وترك التبذير والاسراف ورد السلام كل دي من شعب الايمان وتشميت العاطف لما يعطف اخوك المسلم يقول الحمد لله تقول له ايه يرحمك الله وكف الاذى عن الناس سواء باللسان وبالكلمه وباليد و- والى اخره واجتناب اللهو اجتناب اللهو زي ما قلت لحضرتك الراجل بيعرفني بنفسه انا فلان اهلا وسهلا بقول لك انا فلان اهلا وسهلا وارحمك بيبقى انا مش عارفني زي الحقيقه مش واخد بالي قال انا الرقص الاول في الفرقه القوميه الحمد لله طلعت ما اعرفكش ربنا يهدي ربنا يهدي والله اجتناب اللهو كانوا زمان في الثمانينات طلعوا اغنيه يقول لك رجاله مصر طول عمر اولادك رجاله طلعوا شويه ناس يرقصوا هم دول الرجاله مش طالعين مثلا واحد على تماثيل بندقيه منظر حتى اهو منظر طالع منظر حلو وإماطة الأذى عن الطريق أي أذى تصيب عن الطريق ثم الحياة دول 69 شعبة وقسم من شعب وأقسام الإيمان نكتفي بهذا القدر وهذا الحديث العظيم إلى إن كنا من أهل الدنيا إن شاء الله نلقاكم إن شاء الله بعد موسم الحج بإذن الله رب العالمين ونرجو دعواتكم لأن في شوية تعطلجة بالنسبة لي الموضوع السفر يعني ايه فنرجو دعائكم الخالص وإن أذن الله أن نلتقي مرة أخرى فعلى الكتاب والسنة وإن لم يشأ الله عز وجل برحمته وفضله فأدعو الله أن نلقاكم على حوض الكوثر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنين مطمئنين جزيتم عنا خير الجزاء وبارك الله فيكم لحسن استماعكم وتقبل منا ومنكم صالح أعمالنا ثم قبل أن نقوم لصلاة العشاء إن شاء الله ليا يعني آه، مش همسة عتاب ولا غيره لكن يعني آه، آه، أرجو أن الكلام اللي بقوله يفهم على حقيقته إن كنت آه، قد هاجمت بعض من مجالس النساء التي يفتى فيها بغير علم فما زلت على رأيي في أن ما حدش يتصدر للفتوى سواء راجل أو ست للفتوى لكن وكثر أن النساء هم يعني بعضهم بيصل ولكن هذا لا يقلل أبدا من فضل مجالس العلم بتاعت النساء وتعليم بعضهن بعضا أحكام التلاوة والسلوك الإسلامي وطاعة الأزواج وتربية الأبناء وتيسير الأمور وكشف الكروبات ونساؤنا فيهن خير كثير وأنا إذا قلت كلاما لا أقصد أحدا بعينه فلا أستطيع أن أغتاب أحدا لا مسلما ولا مسلمة لأن ده حرام وأنا أنهى عن شيء ثم آتيه فأنا لم أقصد أحدا بعينه وأخص بالذكر مدى احترامي ودعائي إلى الله خالصا لكل أخواتنا الفنانات السائبات اللاتي أرجو يعني من الله عز وجل أن يتقبل منهن ومنا صالح الأعمال وأن يتقبل توبتنا جميعا وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وشكر الله لكم ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله